بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتي كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية فهذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتان تماما أحبكم في الله وهيا بنا إلى البقية الباقية الشاهد إيه خلينا في موضوعنا الصدر جزء حساس جدا محل الانشراح عشان كده أقل حاجة تحصل تشرح صدرك أو تضيق صدرك ده الصدر السليم بس الصدر ده له خواص قال تعالى فمن يريد الله أن يهديه إيه يشرح صدره الإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء عارف اللي يقول لك حاسس ان صدري طبق عليه مخنوق قرفان مهموم متضايق مش عارف ليه طب عليك ديون لا والله ما حد له عندي حاجه الحمد لله طب زوجتك تعباك بالعكس والله ست طيبة أنا خسارة فيها آه ولادك والله زي الفل ما شاء الله يفرحوا القلب بس أنا متضايق من جوايا مكروب طب إيه اللي مضايقك مش عارف أنا مش عارف مش عارف إيه اللي مضايقني يقول يقول لي ده أنا لدرجة إن وأنا داخل البيت وزوجتي مقابلاني مبتسمة والعيال بيجروا عليا بابا بابا ماليش نفس أشيل الولد ولا بوسه متضايق طب ده من إيه هو ده ضيق الايه ضيق الصدر ضيق الصدر ودي هنقول علاجها بعدين بس القضية احنا دلوقتي بنشرح الصدر الصدر ده ايه الصدر ده يا جماعة محل العلم قال تعالى ملاحظ انت ان كل حاجة بقولها بقول ايه قال تعالى مهم جدا لو انا نسيت فكرني اوعى تقبل حاجة من غير دليل قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم القرآن بل هو آيات بينات في فين في صدور الذين أوتوا العلم يبقى العلم محله صدر في صدور الصدر عشان كده من منة الله على هذه الأمة اللهم ارزقنا حفظ القرآن من منة الله على هذه الأمة أناجيلهم في صدورهم ولد عنده خمس سنين يحفظ القرآن كله معجزة من الإعجاز ولد عنده خمس سنين يحفظ القرآن كله السبعة آلاف آية سبحان الله شيء شيء معجز عشان كده من منة الله على النبي ما تصلي عليه ربنا يقول له ايه وآتيتك قرآنا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان وآتيتك كتابا لا يغسله الماء المصاحف دي ممكن في يوم من الأيام هيسري على المصحف فيصبح وليس في الأرض منه آية تصبح تفتح المصحف تلاقيه أبيض ولا أبيض مفيش حاجة فما يبقاش نافع إلا اللي فين اللي اللي في الصدور احفظ احفظ ممكن أول ما يدخلوا مش هم عملوا كده قبل كده التتار لما دخلوا بغداد عملوا ايه خدوا مكتبة بغداد وردموا بيها نهر الفرات فالمبارك لما ابوه قال له هحرق لك كتبك قال له احرقها ان شئت انما هي في صدري ولع فيها مش مشكله انا حافظ فاللي حافظ ده يبقى مطمن عشان كده انا قلت من زمان انا عايز اعمل مشروع ايجاد حد التواتر للقران النهارده مين حفظت القران الناس اللي بيتاكلوا بيه الناس اللي شغالين عشان ياكلوا بيه عيش معظمهم بيحشش وبيدخن وبي... والعياذ بالله فعشان كده دي مصيبه كبيره احنا محتاجين حفظه من الاتقياء عشان كده ان انت ما حفظتش مين اللي يحفظ وان ابنك انت ما حفظش ابن مين اللي يحفظ يعني ابن مين نسيب الكلام ده للشوارع للناس اللي هم شغالين بيه عشان ياكلوا عيش لازم ايجاد الحفظه ده مشروع لازم نقوم بيه كلنا لازم كل واحد مننا يعمل مكتب تحفيظ وتبقى دي اكبر عمل في ميزان حسناتك في الدنيا انك تجيب اتنين تلاته يقعدوا يحفظوا الناس ببلاش ومكافآت وجوائز عمل مهم جدا الشاهد الصدر محل الضيق والشرح محل العلم محل الوسوسة قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس فين في صدور الناس بيوسوس في الصدور يبقى العلم هنا والوسوسه والضيق هنا والشرح يبقى صدز اخطر ما فيه انه قابل للاضداد قابل للاضداد لكن من خواصه انه اذا انشرح بشيء ضاق بضده ولا بد هي دي خواص الصدق دي مش في ايدك اخطر حاجه يا جماعه في موضوع القلب ان قلبك مش في ايدك القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء عثمان بن عفان بيقول لو ان قلبي بيدي هذه والخير بيدي تلك ما استطعت ان اضع شيئا من الخير في قلبي حتى يكون الله هو الذي يضعه دي خطوره القلب ان قلبك مش في ايدك قلبك في ايد مين في ايد ربنا فانت ما تقدرش تحط في قلبك حاجه عشان كده ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه استجيبوا ولكن ممكن يحول بينك وبين قلبك ما تقدرش تستجيب عرفنا الصدر طب تعالوا بقى عايز حد منكم عنده استعداد يدخل تحت جهاز كشف الكذب عشان نعمل له أشعة على صدره نشوف صدره طاهر ولا منافق ولا كافر حد عنده استعداد يا رب استرنا ولا تفضحنا نقول كلام عام نقول كلام عام احنا عايزين نجري اختبار لصدورنا يا ترى صدورنا دي سليم هم ثلاث حاجات سليم ومريض وميت سليم يعني مؤمن ومريض يعني منافق وميت يعني كافر تعال نشوف بيسمعك ايات قران ونسألك صدرك انشرح اه انا لما بسمع قرآن بهدى كده وصدري ينشرح ابقى ايه لا لا استنى لسه لسه ده احنا بنحط تاني مادة تانية نقوم نسمعك شوية مزيكا او نكت فسوق وفجور وكفر ها صدرك انشرح لا امال ايه لا مش حاسس بحاجة نجيب الثلاث درجات لو صدرك انشرح بالمزيكا زي ما انشرح بالقرآن تبقى منافق اللي صدره ينشرح بالخير والشر طب خد مثال تاني قد يكون أوقع لما ربنا يكرمك بركعتين بالليل أو تقرأ جزئين أو تتصدق بصدقة صدرك بينشرح آه لما تكسب مبلغ حرام برضه صدرك بينشرح آه يبقى هو ده المنافق طب لو واحد صدره بينشرح بالمزيكا بالكفر بالحرام ويضيق بالقرآن يبقى ده الكافر قلب الميت التالتة ان صدره ما بينشرحش خالص لا في ده ولا في ده ميت طيب أربعة اللي صدره بينشرح بالقرآن وعند المزيكا ما بيحسش بحاجة خالص لا انشراح ولا غير انشراح الحرام لما يبص أنا بقول لك لما تكون قاعد في المسجد وتبص للخطيب وبتسمع صدرك منشرح لما تقعد قدام التلفزيون وتبص لواحدة عريانة برضه صدرك بينشرح هي دي المقياس في الآخر ان الصدر السليم ان ينشرح بالقرآن ويضيق بالمعاصي والكفر لو ما ضاقش يبقى مش سليم شرط شرطه ان يضيق ربنا بيقول للنبي محمد ما تصلي عليه ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فلما صدره بينشرح بكلام الله بقى صدره يضيق بكلام الكفر سيدنا موسى قال كده ربي إني أخاف أن يكذبون و ويضيق صدري فشرط إن الصدر يضيق شرط إنك أنت لما تسمع حاجة حرام تبقى قاعد كده متضايق مولع قاعد مهموم قرفان شوف أنا قلت قبل كده يا جماعة إن النظر إلى المرأة المتبرجة زنا العين تزني وزناها النظر ولكن الأخطر من النظر أن ينشرح صدرك بالنظر ده الأخطر إن واحد قاعد يتفرج على واحدة ومنبهر ومبسوط يا سلام شفت بقى هي دي أمال اللي إحنا اللي الكلام ده أخطر أن تفرح بأن يعصى الله أن تفرح بأن يحارب الله أن ينشرح صدرك لتحدي الله ده أخطر ده ممكن يوصل لنفاق اعتقادي يطلع بره الناحية الثانية خلي بالك فلذلك دي الأولاني الصدر ينشرح فإذا انشرح الصدر بشيء انتقل إلى الجزء الثاني القلب الصدر ده زي بقول ينشرح يعني ينفتح ساعة الصدر ما ينفتح لحاجة تروح داخله الحاجة دي للقلب مباشرة سواء كانت خير أو أو شر طب هو ممكن الصدر ينشرح للشر ممكن اه ممكن ازاي قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا ولكن من شرح بالكفر ايه صدرا يعني معنى كده ان في ناس صدورها بتنشرح بالكفر اه في ناس صدورها بتنشرح بالمعاصي في ناس صدورها بتنشرح بالسيئات هي دي المأساة هي دي المشكلة الكبيرة ان اللي صدره بينشرح بالكفر ده لازم يطيق بالقرآن لازم وإلا هيبقى منافق الشاهد واحد انشرح صدره أم يدخل على القلب القلب العلماء يقولوا ما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان خد الثلاث أحاديث دول والثلاثة ورا بعض في صحيح الجامع يقول رسول الله للقلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا للقلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا لما تيجي تحط حلة على النار والمية بتفور وتغلي وتهدر أهو القلب كده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للقلب أشد تقلبا من ريشة في فلاة تقلبها الريح ظهرا لبطن ريشة في الصحراء الهواء يعمل فيها ايه اهو القلب كده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من القلوب قلب الا وله سحابة مثل سحابة القمر بينما القمر مضيء اذ علته سحابة فاظلم اذ تجلت عنه فاضاء اللهم اهد قلوبنا وثبت قلوبنا عشان كده كان اكثر دعاء النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دين ده دعاء النبي انت صليت العشاء والمغرب النهارده يا ترى وانت ساجد قلت قلت ثبت قلبي ثبت الدعاء ده انك تقوله دايما ده النبي خايف انت مش خايف كان اذا اراد ان يغلظ القسم يقول لا ومقلب القلوب لا ومقلب القلوب القلب بيتقلب واحد يقول له يا عم الشيخ حاسب شويه ايه في ايه ما هو قلبي ثابت وزي الفل لا بيتقلب ولا حاجه اقول له لا ده اصله ميت ما بيتقلبش لكن لو حي يبقى لازم لازم يتقلب لازم يتقلب القلب لكن لو هو انت ما تقلبش قلبك يبقى مات مات في سكون الشاهد ان القلب ده لما يصلوا اللي دخل من الصدر حاجه من اتنين يا يطمئن يا يتقلب القلب فواحد صدر انشرح بخير الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أنا بقول دايما الناس حافظة نص الآية اللي هي ألا بذكر الله تطمئن القلوب غلط كده ده, ده مهم قوي حتة أولانية الذين آمنوا إيه وتطمئن قلوبهم بذكر الله ولاحظ الآية الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم فذكر المعمول قبل العامل يعني ذكر المفعول به قبل الفعل انتوا معايا ليه ليفيد الاختصاص الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم مش قال تطمئن قلوب الذين آمنوا لا لا لا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم فدل على اختصاص المؤمنين باطمئنان القلوب بذكر الله كتير يذكر الله ولا يطمئن قلبه صح ياما تلاقيه قاعد بيقول الاذكار وبيتفرج على التلفزيون اه بيقول الاذكار وهو ماشي بالعربيه وبيبص على واحده معديه يعصى ربنا وهو بيذكر ربنا بتحصل ولا ما بتحصلش يا جماعه ده واقع واقع ان واحد يقول لك اتقي الله تقول له يعني ايه اتقي الله يعني عايز ايه وانت تقول اتقي الله بتذكر الله على لسانك وانت بتعصيه هو ده ان قلوب ما بتطمئنش بذكر الله ليه لأن ما بيطمئنش بذكر الله إلا قلوب المؤمنين اللهم ارزقنا قلوب المؤمنين هي دي قلوب المؤمنين الذين آمنوا اختصاص فواحد انشرح صدره بخير يوم القلب يطمئن يبقى القلب ايه يطمئن واحد انشرح صدره بشر القلب يتقلب عشان كده ابن القيم بيقول ايه فإذا انشرح الصدر بمعصية الله توغل الشيطان من الصدر إلى القلب فولغ فيه تاني تاني طب صلي صلى الله عليه وسلم فإذا انشرح الصدر بشيء من معصية الله توغل الشيطان من الصدر إلى القلب فولغ فيه فنجسه واحد قاعد قدام التلفزيون بيشوف صور عريانة أو كمبيوتر انشرح صدره يروح الشيطان داخل من الصدر يوصل فين للقلب والشيطان زي الكلب أول ما يدخل ينجس القلب حاسب يا عم الشيخ هات لي دليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام ابن آدم عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد نم عليك ليل طويل نم عليك ليل طويل فإذا استيقظ ابن آدم فذكر الله حلت عقدة فإذا توضأ حلت الثانية فإذا صلى حلت الثالثة أما إذا لم يقم بالى هو ده التنجيس بقى هو بال الشيطان في أذنيه وأصبح خبيث النفس كسلان هي دي اللي يسمع الصلاة خير من النوم الشيخ كسك الله يرحمه يقوم يقول لك ايه احنا جربنا لقينا النوم احسن فالشيطان يعمل ايه ده من شرح صدره بالنوم يقول لك انا نفسي انام 10 ساعات على بعضهم كده مره واحده انشرح صدره بدي انه نام وقام وهو بيفكر انه فايق لا ده انت نجس بال الشيطان في اذنيه واصبح خبيث النفس كسلان فالشيطان اول ما يتوغل من الصدر للقلب يعمل ايه في القلب ينجسه ينجس القلب فاذا تنجس القلب فلا بد ان يغسل سبع مرات احداهن بالنور لازم اصل الكلب لما يلغى يلغ في الاناء الرسول يقول ايه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب المرة دي بقى يغسل قلبه سبع مرات إحداهن بالنور لازم وغسيل القلب بماء من عين العين الدموع ابن الجوزي عليه رحمة الله في كتاب صيد الخاطر يقول أيها المذنب إذا نالتك نفحات الجزاء فلا تكثرن الضجيج فإن للبلاء زمانا ثم ينقضي صبر آدم في معالجة التوبة 300 سنة وصبر داود وصبر أيوب في البلاء ثمان عشرة سنة فاصبر حتى يتخلل ثوب القلب المتنجس بماء من عين العين فإذا تكررت دفع الغسلات مع العصر حكم بالطهارة اللهم طهر قلوبنا لازم القلب عشان يتغسل عايز ميه منين من عينيك عايز دموع طهره تغسل قلبك اللهم اغسل قلوبنا بالماء والثلج والبرد محتاج دموع من عينيك ومشكلة زماننا ان الناس ما بتعيطش جمدت القلوب وجفت العيون بيعيطوا على الدنيا آه أحد السلف كان يقول كده سبحان الله ما لقلبي إذا ضاع مني دينار أحزن عليه وإذا ضاعت مني صلاة لا يبلغ حزني عليها حزني عليه لو ضاعت منك ورقة ب 100 جنيه تتضايق صح ولا لا لو الواد خد ورقة ب 100 جنيه وراح يجيب حاجة ضيعها تعملها مشكلة طب لو الواد ما صلاش الظهر لو ضاعت منك صلاة الفجر حزنك عليها قد ال 100 جنيه طب قد ال 1000 طب لو 10000 طب صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها وبتضيع منك وما بتزعلش ده دليل ان القلب ميت اللهم احي قلوبنا يا رب هي دي القضية يا شباب ان القلب ده متقلب عشان يطهر بقى من نجاسة الشيطان محتاج يتغسل يتغسل سبع مرات قيام اثنين صيام ثلاثة ذكر اربعة تلاوة قرآن خمسة صدقة تطفئ غضب الرب ستة كثرة دعاء والسبعة البكاء ده النور لازم سبعة يتغسل بيهم القلب انا عايزك تصوم عشرين يوم ورا بعض عشان قلبك ينكسس كانت الرسالة بتاع النهاردة سبحان الملك الجبار يجبر قلوب المنكسرين وينتقم من الجبارين كل يوم هو في شأن اه يجب عارفين اسم الجبار يعني ايه انا نفسي نعمل... احنا بنعمل اسماء الله الحسنى بس ما عملناش هنا ولا اسم نعمل مره اسم هنا من اسماء الله الحسنى لو ان احنا دخلنا في سكه القلوب بقى دي هنخلينا فيها لما نخلص ان شاء الله نسال الله ان يصلح قلوبنا يا رب الشاهد ان اسم الجبار له معنيين سبحان الملك له معنيين الجبار يجبر قلوب المنكسرين يجبر قابلني اخ دكتور على الباب يقول لي معلش في واحد مكسور هروح اصلحه واجي ها فسبحان الله العظيم ال- التتكس- الجبار اللي بيجبر اه تلاقي قلبك منكسر كده يوم ربنا يجبر قلبك يفرحك سبحان الله العظيم لما يكون قلبك منكسر ازاي بقى يد الله الحانية يد الله الشافية يد الله يمين الله ملأة لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار سبحانه فلما تحس كده أن يد الله تمسح صدرك وتجبر كسرك وتمسح دموعك وفي ظهرك اللهم كن لنا ولا تكن علينا وامكر لنا ولا تمكر بنا آه أنا كنت بقول في خطبة امبارح إحنا بندعي على الظالمين كتير كانت ال- أحوال المسلمين بين مفهوم الجزاء ومفهوم الابتلاء اللي بيحصل في العراق وفي فلسطين ده ده إيه قلت من منظور عقدي إن ده مش بعيد عن ربنا ده بقدر ربنا اللي قدره مين الله وما ربك بظلام للعبيد فدي عقوبة الناس دول كان فيهم ذنوب في- بيتأدبوا بيتربوا قلت ونحن لسنا بأحسن منهم حالا فهذه رسالة من الله إلينا ووالله حين ندعو على الظالمين أخشى إن أخذهم أن تطالنا يده ما احنا عمالين ندعي عليهم أنا خايف لو خدهم ياخدنا معاهم ما احنا أسباب النجاة مفقودة فين فين ما احنا وحشين أوحش منهم قد نكون فدي رسالة مبعوثة لينا لو ما تبناش لو ما تبتوش هجيبكم اللهم استرنا ولا تفضحنا وعافنا ولا تبتلينا يا رب كتير جدا مشغولين احنا بالدعاء ادعي ادعي ادعي صلح صلح الاول بتدعي بايه قلب مشحون بالشهوات ولسان مليان لغو وكذب تدعي بايه شد قوسك يصل سهمك ظبط قلبك عشان الدعاء يوصل المهم الشيطان دخل القلب اللهم طهر قلوبنا عايزين نطلعه تغسله سبع مرات واحد تاني قعد سمع الحديث في فضل القرآن فانشرح صدره للقرآن فقال لك والله لحفظ قرآن فيطمئن قلبه للقرآن اللهم ارزقنا اطمئنان القلب آه لما قلبه يطمئن للقرآن وهو قاعد يقرا يقول له في تليفون عشانك مش فاضي في واحد عايزك على الباب مش فاضي طب الشغلانه دي هتبوظ لو ما اتكلمتش دلوقتي مش فاضي ه- هتضيع مش فاضي هو قلبه ايه مطمئن سبحان الله العظيم كتير الكلام ده بقى من 10 سنين ولا 12 سنه كانت لسه العمليه اكتر من كده 20 سنه وبدا اخ يقفل المحل وقت الصلاه ظهر والراجل ده صاحب محل احذيه ناس داخله تشتري يجي وقت الظهر يطلعوا لو سمحتم لو سمحتم لو سمحتم لحظه واحده بس يروح قافل الباب ويروح يصلي بيقول انا حسيت بطمانينه قلب عجيبه وانا بصلي يقول ارجع الاقي الزباين واقفين على الباب مستنيين وانا كنت متوقع ان حد يروح يشتكيني يعملوا لي قضيه امتناع عن البيع ما حصلتش ابدا وتبقى المحلات جنبيه فاتحه وانا اللي قافل ورايح اصلي والناس واقفه قدام باب المحل هي دي قضيه طمأنينة القلب اللهم ارزقنا اطمئنان القلب بفعل الخير هي دي لما ترزق اطمئنان القلب في الخير لأن في ناس بتعمل خير من غير قلب كلمة ابن القيم الخطيرة اللي توجع يقول ايه بين العمل وبين القلب مسافة وبين القلب وبين الرب مسافة في الآخر كده في الآخر في الآخر يقول ايه فتجد الرجل كثير الصلاة كثير الصيام كثير الصدقة ولم يصل إلى قلبه من عمله شيء فترى الرجل أعبد ما يكون أطوع ما يكون أزهد ما يكون وهو عن الله أبعد ما يكون ربنا عايز قلبك الأعمال اللي انت بتعملها دي لها نتيجة في قلبك ولا ملهاش هو قفل المحل وراح يصلي دي قربة وطاعة لها أثر في قلبه ولا راح يصلي ودماغه مشغول طب دلوقتي لو ما جاش زباين هنعمل ايه اوكل العيال منين هو بس الراجل ده بيورطنا في كلام ما احناش قده الان ملهاش لازمه ما تقفلش بقى ملهاش ملهاش لازمه خالص لكن لو قلبك مطمئن هترزق وزي ما بقول كده اوعى تفكر ان انا بقول لك على الراجل ده عشان انت لما تعملها هتلاقيهم واقفين برضه ممكن تبتلى معايا اه بقول كده لسواق التاكس يا ابني لما يجي وقت الصلاة اركن وانزل صلي معايا زبون م- نزله معاك يصلي مش هينزل ينزل وما يدفعش البنديرة ومع السلامة يشوف له تاكسي غيره وبعد ما تخلص صلاة ربنا هيرزقك لكن قد تبتلى تمشي ساعتين ما تلاقيش زبون ابتلاء اه هو انت مفكر انك هتعمل خير وتلاقيها على الباب ممكن تبتلى ربنا قال كده يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء ما تشرطش علي تقولش يا رب أنا سبت البنوك اديني بقى ما تشرطش علي إن شاء كان الاقتصاد القومي في مكة يقوم على المشركين ربنا قال لهم المشركين ما يجوش إن خفتم عيلة هتفقروا احتمال أرزقكم واحتمال أبتليكم صح ولا لا وارد فلذلك انت سبت البنوك احتمال تبتلى سبت الحرام احتمال تبتلى قفلت وقت تصلي احتمال تبتلى يومين ثلاثة ما يدخلكش زبون تصبر هو خير لك ما صبرتش في ستين حر ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين اللهم ثبتنا على الإيمان الشاهد الصدر مفتوح حاجة دخلت من الصدر للقلب شر القلب يتقلب عشان كده تجد الانسان اللي قاعد قدام المعصيه اللي بيتفرج مثلا على فيلم ولا مسرحيه ولا تلاقيه كده قلبه مت... لكن طب قارن بين ده وبين واحد قاعد يقرا قران لا لا عيب عيب عيب من قارن الم تر ان السيف ينقص قدره اذا قلنا ان السيف امضى من العصا اه ما ينفعش نقارن بين ده وده خالص ما ينفعش الشاهد ايه ان تقلب القلب وتلاقي بتاع الشهوات ده ما يشبعش ابدا على طول في الطالع في الضلال وبتاع الايمان شبعان على طول ان شاء الله مع موضوع القلوب ازاي ولادة القلوب هنتكلم عن الغنى العالي اللي هو الغنى بالله ازاي يبقى الواحد غني بالله لما يحس ان هو بتاع ربنا فمعاه فلوس ما معاش فلوس كل ما كلش نام ما نامش ناس مبسوطة منه ناس زعلانة منه مش ده الموضوع خالص ده هو خالص مع الله اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل الشاهد أحبتي في الله واحد قاعد قدام معصية خلينا نمشي مع الاثنين واحد قدام معصية وانشرح صدره دخلت على القلب اتقلب والتاني قاعد قدام طاعة دخلت على القلب القلب اطمأن ثم الفؤاد الفؤاد محل التثبيت ربنا بيقول ايه وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك ما نثبت به فؤادك وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك كذلك لنثبت به إيه؟ فؤادك الفؤاد الفؤاد ده محل التثبيت يبقى لو الخير وصل للفؤاد يثبت الفؤاد يبقى أرسخ من الجبال خلاص تدور الدوامات حوله ولا يتغير ما يتزحزحش يقولوا له هيموتوك فلوسك ضاعت عيالك ماتوا الدنيا اتقلبت وهو الحمد لله فلا يأتي من ربي إلا الخير الثبات تلاقيه دخلت عليه فتنة نساء بره عبد الله بن حذافة السهمي لما أسروا الروم ودخلوا له واحدة أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك ويرميها لهست تعبت فخرجت تقول والله ما أدري أدخلتموني على بشر أم أدخلتموني على حجر واحدة دخلها له عريانة ولا حركت في شعرة بالكوع وبالبنية وبالجزمة وطاق رماها من الروم نقلين له واحدة هو ده الايه الثبات ثبات الفؤاد سبحان الله العظيم سعيد بن عامر الجمحي الصحابي الجليل حبيب النبي ده صلى الله عليه وسلم ده أسلم يوم, يوم ما قتل خبيب بن عدي سبحان الله لو اتكلمنا عن سعيد بن عامر الجمحي ده حاجة عجيبة جدا حاجة من أعاجيب الناس في العالم في الدنيا كلها اللي تسمع عنه انه أسلم تعرف ليه يوم ما شاف خبيب بن عدي خبيب بن عدي ده لما خدوه في بئر معونة وحبوا يقتلوه فجابوه قريش عشان يقتلوه فقال لهم سيبوني اصلي ركعتين وقريش جابت الناس تتفرج فواقفين دايره وخبير بن عدي قال لهم اصلي ركعتين وهو اول من سن ركعتين بين يدي القتل فوقف يصلي ركعتين سعيد بن عامر بيقول انا بصيت له وهو بيصلي ركعتين فوقع الاسلام في قلبي شوف الدعوه اهو خبيب لا اتكلم ولا دعا الراجل ده ولا قال حاجه بس بص له كده وهو بيصلي قال لك وقع الإسلام في قلبي ثم رأيتهم وهم يقتلونه فكلما تذكرت ذلك أغشي علي كل ما يفتكر موتة خبيب تجي له إغماء الشاهد سعيد بن عامر الجمحي عمر بن الخطاب عينه على حلب أمير فجاء وفد حلب مش عارف حلب ولا حمص نسيت فجاء وفدهم فقال عمر بن الخطاب اكتبوا لي أسماء فقرائكم فكتبوا وفي وسط الأسماء سعيد بن عامر فقرأ عمر بن الخطاب الأسماء وقال سعيد بن عامر سعيد بن عامر من قالوا الجمحي قال أميركم قالوا بلى قال أميركم فقير قالوا لو بحثت عن أفقر بيت في المدينة ما وجدت أفقر من بيت سعيد الله شفت بقى أمير المدينة أفقر واحد أحبتي في الله انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقة وبقيت من الشريط مادة نكتفي على هذا القدر وألحق ما يأتي بما سبق إن شاء الله في الحلقة القادمة أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله